إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تخيل أنك شعرت ببعض أعراض مرض فذهبت إلى طبيب فقال لك اذهب واعمل لي رسمة القلب كيف سيكون حالك لو أنك اشتبه في أنك مريض قلب منظمة الصحة العالمية في عشرين اتناشر قالت أن عدد وفيات العالم 17 مليون في هذه السنة مات منهم 31% بالسكتة القلبية تخيل لو أن عندك أعراض ذلك وأخطر من هذا أننا مرضى قلوب ونحن لا ندري فالقلوب إما قلب سليم وإما قلب سقيم وإما قلب ميت فأي القلوب قلبك الله تبارك وتعالى يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول أسألك بالله هل تشعر بقلبك أسألك بالله هل تشعر بأن قلبك موصول بربك أم أن مرضى قلوب إنك في الحالة الأولى لن يهدأ لك بال لو عندك أعراض مرض قلب لكنك في الحالة الثانية وأنت تدري أنك مريض قلب بالمعنى الإيماني ماذا تصنع لذلك نعم نحن مرضى قلوب نعم الدنيا ملهية نعم غرتنا الحياة نعم نحن في صراع الشهوات والشبهات نعم لكن ماذا تصنع أنت لن تشعر بخطر ذلك كما تشعر في الحالة الأولى اسمع إلى هذا الحديث الذي يشخص لك ما نحن فيه روى أبو داود وصححه الألباني أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير خير النبوة وخير الخلافة الراشدة هل, هذا هل بعد هذا الخير من شر قال يا حذيفة عليك بكتاب الله اتبع ما فيه فقال حذيفة يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر قال عليك بكتاب الله اتبع ما فيه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر قال عليك بكتاب الله اتبع ما فيه حتى قال له في الرابعة نعم فتنة وشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الشر من خير قال عليك بكتاب الله اتبع ما فيه ثلاث مرات ثم قال له في الآخرة خير فيه دخل وجماعة على أقذاء منهم مشتتين مفرقين فقلت يا رسول الله خير فيه دخن ما هو قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قلبك زي ما كان لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قبل سنتين ثلاثة أربعة خمسة ها قلبك زي ما هو ولا الفتن بتزداد ولا قلبك بيبعد أكتر لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه هل تشعر بأن قلبك قاسي أم لا تشعر أصلا بذلك فما لجرح بميت إيلام هل نحن مرضى قلوب أم موتى قلوب نعم قال ابن القيم رحمه الله خلق الله النار لإزالة القلوب القاسية وقال حذيفة المرعشي ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قلب قاسي ولما حضرت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الوفاة أخذ يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي ألم يئن الأوان أن تقف خائفا وجلا ألم يئن الأوان أن تراجع حساباتك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا كل واحد معلق شماعة حاطط عليها لستة الاعتذارات بتاعته ما انت شيخ الدنيا ما انت شيخ الحال كنت اعمل ايه يعني ما كلنا ذاك الرجل الولاد والزوجة والشغل والفلوس والحياة هنعمل ايه يعني وحاطط هذه الليستة من الاعتذارات وترى انك بها ناجي والله تبارك وتعالى لا يقبل اعتذارا اذا كان غير صادق لما جاء الجد بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني الفتن شديدة وانت طالع دلوقتي تحارب في تبوك الروم ومعاهم نساء وانا راجل مفتون بالنساء انت شايف الدنيا صعبة ازاي ائذن لي ولا تفتني قال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فاصدق الله يصدق واجلس معي الآن في لحظة مكاشفة ومحاسبة عسى يصح القلب المريض ويحيا القلب الميت شخص داءك اعرف من اين يأتيك المرض القلوب تمرض والله عز وجل في اول ذكر لمرض القلوب الصقه بالنفاق فتمرض القلوب بالنفاق خفيه وظاهره في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا المرض هنا مرض الشك الريبة يبقى أول شيء القلوب بتمرض بإيه؟ عقيدة فاسدة عقيدة ضعيفة وأنا أسألك بالله لو أن الله عز وجل حرمك من شيء أنت شديد في تطلبه كيف يكون قلبك ها لو انه في حاجة لسه فيها جدا واحد عايز يتجوز واحد عايز دخل كويس عشان يعرف يعيش وولاده في المستوى الاجتماعي اللي بيحلم بيه او اللي واخد عليه وبعدين حرم من ذلك ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا فيك فلن تقت إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذه العلامة ويتسلل المرض إلى القلب من ها هنا واحد لسه بعت لي يقول لي حصل لي كيت وكيت قلت له يا رب ما كانش عشمي فيك كده يا رب ساعتها طلعت مع انه حافظ للقرآن مع انه انسان بيقول انا فضل الله اعرف طريق الالتزام بقالي سنين اول ما حصل الشيء اللي كان نفسه فيه ما لقاهوش قال له ما كانش عشمي فيك كده مرة رجل حكى لي قصة توبته عشان تعرف القلوب فيها ايه ادي الامراض يقول انا كان الماء بالنسبة لي هو كأس الخمر يعني انا ما بشربش مية انا بشرب خمر وكان مرتبي في الوقت ده ما يحلمش بيه رجل في مصر وشغال في اكبر مكان ممكن حد من الشباب يحلم انه يبقى موجود فيه وكان بيتي معاذ الله هو بيت الدعارة ده حياتي ففي مرة من المرات واخد واحدة وعلى وماشي بالعربية العربية اتقلبت وقمت منها سليم بصيت في السماء قلت له انت هتاخدها مني هجيب احسن منها يقول كل ده راح كل ده راح غاوتني امرأة وقلت هي دي او قدام الناس عملنا ان هي تبقى مراتي وهي مش مراتي وبعد كده خانتني وبعد شوية الشغل رحت لقيت المدير بيقول لي احنا بنصفي وشالني من الشغلانة العربية اللي جبت غيرها نخرة اتقلبت كله راح يقولوا انا ما كانش هاممني برضه لغاية ليلة لا اعرف أسبابها لقيت نفسي بصحى في الساعة 3 وبعيط وبحرقة قلب قعدت أكلمه لأول مرة في حياتي وعرفت ساعتها ربي ومن ساعتها فتح لي في أمري طريق الله والالتزام بشرع الله بس الشاهد لما بتحط في المشكلة طلع اللي في القلب يا ترى قلبك فيه ايه لو منعك لو حرمك بتقول راضي بتقول زي ما كان عقبة الغلام كان يناجي الله عز وجل فيقول إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب فاصنع بي ما تحب هتعذبني أنا بحبك يا رب هترحمني أنا بحبك يا رب هتعمل زي عمر بن عبد العزيز الذي كان يقول أصبحت وأمسيت وما لي سرور إلا في مواضع القدر اللي حبيبه لي ربنا أنا حبه جدا ولما دخلوا عليه بعد أن توفي ابنه وعمه في أسبوع واحد وأرادوا أن يواسوه قال ويحكم أحبه إلى الله أحبه إلي هتعمل كده؟ أهي دي القلوب الراضية مش المتسخطة مش القلوب المريضة بالسخط ومن السخط يتسلل النفاق الشيطان يقعد يقول لك ايه هو بيحصل لك كده ليه انت احسن من كده بكتير ده انت راجل بتاع ربنا حتى وانت راجل احسن من غيرك سبحان الله اللي بيعمل وبيعمل عايش واللي ماشي عدل هو ده اللي بياخد فوق دماغه حكمتك يا رب بس جابها حطها جواك رمى بذرة التفاخر جواك بعد كده بقى خلاص القلب متمرض تيجي بقى تقول له قوم صلي اعمل كذا تقيل ليه تقيل ما هو في حاجة جواه هو كما يقول ابن القيم في زاد المعاد وأكثر الخلق يعتقد أنه مبخوث الحق ولكنه لا يتجاثر أي لا يتجرأ على التفوه بذلك هو بلسان الحال يقول ظلمني ربي ولكنه بلسان المقال ربما يقول حكمتك يا رب وما شابه ذلك المشكلة ان هو بلسان الحال مش راضي ليه مش راضي علشان هو شايف نفسه حاجة انا استاهل كذا مغرور بعمله مغرور بتقواه مغرور بانه بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيعمل فانا استاهل يا رب تعمل لي حاجات كتير وفي نفس الوقت جاهل بربه لو علم ان الله منعه عن العطاء وانه يقبض ان يمنع حتى لا تغتر ويبسط حتى لا تقنط لو علم من هو الله لكان شيئا آخر شخص داءك فهل يتسلل النفاق ومرض القلوب من السخط ربط الله عز وجل بين مرضى القلوب وبين أهل النفاق في غير ما موضع في القرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بتطلع في المواقف لما تحطوا في موقف صعب قال لك يا عم طلع الموضوع ده كله طلع موضوع الدين ده أصلا طلع زي ما بيقولوا أفيون الشعوب ده طلع موضوع كده ده بيضحكوا علينا ده تجار دين يا عم عملوا كده وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يوم الأحزاب يوم زلزلوا الزلزال الشديد في الفتن يظهر اللي في قلبك قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يبان اللي جواك وارتبط أن المرض مرض القلوب مع الكفر والعياذ بالله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا فشوفوا المرض خطير قد ايه يودي للكفر يودي للنفاق وأنت لا تبالي يمرض قلبك بالسخط يمرض قلبك بالنفاق يمرض قلبك بالشبهة ويمرض قلبك بالشهوة قال الله أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا الريبة الشك قال الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول أمهات المؤمنين فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض الشهوة تعال بقى اعمل إسقاط واقعي أخبارك إيه مع الشهوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن أهل الهوى أهل الشهوة اللي عايش عايش لمزاجه أفكلما اشتهيت اشتريت اللي بيجي في دماغي بعمله بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى في آخر الزمان أناس تتجارى بهم تلك الأهواء تلعب بهم الأهواء والشهوات كما يتجارى الكلب بصاحبه لا تترك عرق ولا مفصل إلا دخلت مش فاهم النبي بيقول صلى الله عليه وسلم عبد هواه ده عبد شهوته ده يبقى عامل أعزكم الله زي واحد عض كلب عض كلب مسعور تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب الكلب اللي هو المرض الذي يصيب من عضه كلب مسعور فشبه الشهوة شبه الهوى بأنه كلب مسعور ينهش في هذا الإنسان فصاحب الكلب ده يأخذ من أوصاف الكلب وهو ربنا سبحانه وتعالى قال انه شأنه كده زي ما قال في قصة بلعام ابن بعوراء واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان في القراءة فاتبعه الشيطان الشيطان قال له ده انت سيدي ده انا اتعلم منك الأبلسة يا ابني فاتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الهوى صاحب القلب ده صاحب القلب المنكوس اللي متبع هواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا كعود الحصير فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب على أحد أمرين قلب كالصفا أبيض أملس وهذا قلب المؤمن وقلب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالكوز مجخية زي الكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إلا هواه السؤال أنت بيجي لك الإحساس ده بيحصل لك ده في حياتك كل اللي في دماغك بتعمله يعني انا عايز انام هنام عايز اكل هاكل عايز اللي اعمله هعمله انا حر انت عبد فاذا كنت تدعي الحريه فليست بحريه انت عبد الاهواء ساعتها فيمرض القلب بالشهوه وسمي بقى في الشهوات زي ما انت عايز زين للناس حب الشهوات فده مفتون بقصه النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء ويقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وأول فتنة بني إسرائيل في النساء دي كان بالعام السبب فيها بالعام قال الجبارين قال لهم زينوا النساء لجيش موسى فإنهم قوم صفر جايين وبقالهم كتير معهمش نسائهم فأخرجوا النساء على الطرقات فشاع الزنا في جيش موسى النهاردة فتنة الشهوات دي وفتنة النساء وسعارها عندك 85% من اللي بيدخلوا على الانترنت في مصر يدخلون على مواقع إباحية ده الأرقام مش أنا اللي بقول 85% فتنة الشهوات النهاردة عاملة ازاي ادخل بقى في فتنة المال مع صعوبة الحياة والاقتصادات الصعبة وال وبقى الحال يراه الجميع فتنة الدرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال قلبك مفتون بالفلوس قلبك مفتون بالتجارة قلبك مفتون بها هل ستنجيك هل ستنجيك الله يرسل لنا الرسائل تترى لنفيق لتعرف قيمة هذه الحياة في النهاية تعرف ان اكتر الموتى في زماننا يموتون فجأة أكثر الموتى في مصر من حوادث السيارات وأكثرهم شباب عادي جدا قبل ثلاث أسابيع كانت عندي خطبة وكنا رايحين في الطريق الدائري شوفوا كده قبل الخطبة بنص ساعة ومعانا أخ سائق فقدامي قدامنا عربية نقل وورانا عربية نقل الأخ بص لها بتاع العربية نقل ده لدى إشارة ولا عمل حاجة ودخل شمال فعمل زيه حس إن في حاجة قدام الراجل فعمل كده اللي ورانا مش واخد باله لما ده دخل كده اتاري في عربيه 128 والراجل قبل صلاه الجمعه بنص ساعه وعلى الدائري العربيه وقفت فنزل يشوف عربيته والتاني جاي العربيه النقل بسرعته دخل فيه مات انا قعدت افكر في شيء واحد كان بيني وبين الموت ثلاث ثواني يعني ملك الموت كان هنا كان هنا يعني فرق ثلاث ثواني هل تتخيل هذا المعنى فجأة من غير حاجة واحد نازل يشوف عربيته مات ايه ده وهكذا يرسل الله لك الرسائل افق الفلوس مش هتنفع والعيال مش هينفعوا والزوجة مش هتنفع والتجارة مش هتنفع القصة دي كلها مش هتنفع هعمل ايه ساعتها هل تفيق وهل تعرف أن أخطر شيء أن تكون مريض قلب فإن أثمن ما تملك قلبك لأنه محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله ينظر إلى قلبك الآن فماذا سيجد فيه هيلاقي قلبك في الشارع هيلاقي قلبك مشغول بشهوات وشبهات و و سيجد ايه في قلبك بالله الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه وأشد انتهاك للمحارم أن يجد الله في قلبك سواه ولذلك من تعلق قلبه بالجارة بفلوس بامرأة بعيال عذب بها ولا بد قضى الله ذلك إما أن يكون هو في قلبك وإما وإما العذاب والشقاء فاختر لنفسك أي الطريق يا مريض القلب مثلي أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فتشت عن قلبك فابحث عنه في خمس لتعرف هل أنت مريض قلب أم لا إذا دخلت الصلاة هل تجد قلبك اثنين إذا ذكرت الله هل تجد قلبك ثلاثة إذا قرأت القرآن هل تجد قلبك أربعة قبل أن تنام هل تجد قلبك خمسة أول ما تستيقظ هل تجد قلبك خمسة مواضع لما تقرأ قرآن بتلاقي قلبك ولا مش فاهم لما بتقعد تقول الذكر لما تدخل الصلاة قبل ما تنام ايه اللي بيهجم عليك ايه الخواطر ايه الشوارد ايه الفكر اللي بيجي عليك اول ما بتصحى الشغل بعد الشغل ولا القيام ولا الفجر اللي راح ولا ايه خمسة مواضع تعرف فيها حال قلبك وإذا أردت أن تعرف وصفة العلاج فابدأ بهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء حتى يكون الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإن هو نزع بعد واستغفر وتاب ثقل قلبه فأكثر من الاستغفار قلبا ثم لسانا فاهم حاجة؟ يعني أنا مش عايز حضرتك تقعد تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وبس أنا عايز قلبك اللي يستغفر تعملها ازاي دي؟ سهل بن عبد الله التستري علمنا هذا المعنى كيف يكون الذكر القلبي قال كان ليا خال وكان يبكي في الليل في قيام الليل وكنت لا أدري لما يصنع ذلك وأنا صغير فقلت يا خال لما تصنع ذلك بتعيط بالليل ليه فقال إليك عني وإنما عليك أن تردد هذه الكلمات بيعلمك بقلبك لا بلسانك يعني تبقى مركز ان القلب اللي ينطق دلوقتي وتكررها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما تحس انها رشقت جواك ثبتت داخل قلبك قال عليك بأربع قل الله معي الله شاهدي الله مطلع علي الله ناظر إلي قال فأخذت في فردادها فقال زدها فصرت على هذا الحال إلى أن شبكت بقيت في سن المراهقة وبقى عندي ما يأتي الشباب في هذا الوقت فكان كلما جاءني الشيطان أو نازعتني نفسي لفعل أي شيء من المخالفة وجدت هاتفا يهتف من داخلي بهذه الأربعة الله معي الله شاهدي الله مطلع علي الله ناظر إلي لو دخلت سلم قلبك علمونا المشايخ ان انت وانت راكع تقول بقلبك مش بلسانك بلسانك هتقول سبحان ربي العظيم هتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح إنما بقلبك قل له يا رب أسكن العظيم في قلبي وانت ساجد أسكن الأعلى في صدري في قلبي يبقى جوايا لأنه لو جوايا الحال هيختلف المشكلة ان المعنى ظاهري ان انت بتيجي تسمع خطبة الجمعة بنحكي في حكاوي المعنى ما بيرشقش عايز يدخل القلب ان يباشر الايمان القلوب يدخل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل شايف يدخل دي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدخل يدخل جوه القلب فتحتاج رقم واحد للتعرف على الله عز وجل بالذكر القلبي تستغفر لكن استغفار قلب قبل أن يكون استغفار لسان اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك نفسك أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك واللي نفسك فيه ربنا يحققه لك أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك قالوا نعم قال امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ارحم ترحم اعفو يعفى عنك اكرم تكرم هو ده امسح على رأس اليتيم بنية إصلاح قلبك أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأطعمه من طعامك اديله من أكلك من اللي أنت بتاكل منه وأطعمه من طعامك يلم قلبك وتدرك حاجتك ثلاثة حتى يصلح هذا القلب حطها قاعدة لا يفسد القلب مثل الدنيا ولا يصلحه مثل ذكر الدار مثل حب الآخرة مثل التعلق بالآخرة واتفقنا قبل كده إذا كانت الأمور دي مش في حياتك فقلبك سيفسد لا محالة يفسد القلب بالتعلق بغير الله يفسد القلب بالتمني كل شوية نفسي نفسي ما بعملش حاجة يفسد القلب بفضول الطعام الأكل الكتير والكلام الكتير بفضول الكلام ويفسد القلب بفضول المخالطة الاختلاط بأهل الدنيا يفسد القلب بذلك فتعمل ايه علشان قلبك يصلح عكسها وكلها تحت عنوان ذكرى الدار لو حضرتك بقالك كتير ما غسلتش ميت وقفت على غسل قف على غسل ميت قال رسول الله من غسل ميتا فكتم عليه في رواية الطبراني غفر الله له أربعين كبيرة شوف بقى 40 كبيرة دول يحلوا مشاكل قد ايه غفر الله له أربعين مرة وفي رواية الطبراني غفر الله له أربعين كبيرة فتغسيل ميت اعمل حاجة تانية اكتب النهاردة وصيتك مع حق امرئ يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه اكتب وصيتك اعمل حاجة ثالثة اطلع على قبر بس مش لازم يكون قبر الوالد وقبر الجد وقبر كذا وتروح له واقف تعمل الواجب وتروح اطلع على قبر وانت قاعد مشغول بحاجة تانية مشغول انا لما هبقى تحت هيبقى ايه حالي في بيت الظلمة بيت الوحشة روح بالليل اطلع كده بالليل وروح قبر واقعد أشعر قلبك بذكرى الدار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب يبقى القلب الآسي والقلب المريض ترق القلب وتدمع العين اسمع مواعظ يأتي بها قلبك تسمع فلان ولا بتقرا العلان ولا الكذا قلبك بيرق وخلي ده يبقى برنامج شبه يومي في حياتك عشان قلبك يجي لانك طول النهار والليل النهارده الناس مشغوله بايه بالنائب المعزول وبالمحامي المشهور هو ده الناس صبح ليل قاعدين بيتابعوا في ده وانت بقى وقلبك المعزول وقلبك الشارد هو ده فابتعد كثيرا عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من فتنة الدنيا في آخر الزمان قال دع عنك أمر العام وعليك بخاصة نفسك محتاج تركز مع نفسك شوية محتاج تفكر في مصيرك فأين تذهبون مش لازم نروح لربنا زحف طول ما انت قادر ان انت لسه تمشي مش لازم يحصل لك ابتلاء شديد يهز اركانك عشان ترجع مش لازم الحق قبل فوات الاوان الحق صحح قلبك وإذا صححت قلبك فلا عليك بعد ذلك جاء رجل إلى سعيد بن المسيب وكان يلبس لبسا جميلا فقال فقال له سعيد ما هذه البزة الجميلة ايه ده يا عم انت لابس شيك قوي فقال افسدها علي اخوك فلان لسه معدي على واحد صالح قال له ده ينفع اهم حاجة تقعد تلبس حلو وتعمل كذا قال أفسدها علي صاحبك فلان قال يا هذا أصلح قلبك والبس ما شئت صلح قلبك وبعد كده لا تبالي بس ما يبقاش الإنسان شكله جميل وقلبه سقيم جاء رجل من زعماء الكفار إلى ابن مسعود وكان غليظ الجسد قوي البنيان فتعجبوا من شدته فقال ابن مسعود ترى الكافر شديد القلب شديد الظاهر قوي البنيان الجسد مريض القلب وترى المؤمن ربما تراه ليس صاحب جسد قوي ولكن صحيح القلب ووالله لأنتم أهون على الله من الجعلان إن صحت أجسادكم ومرضت قلوبكم فاللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا اللهم أصلح لنا قلوبنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من لك الشكوى والمستغاث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك فقراؤك ببابك فأغنهم مساكينك ببابك فارحمهم مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سبلهم محبوك ببابك فأحبهم ارحم من لا راحم له سواك واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك أنت الأعز الأكرم اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا المؤثرة في قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من تسلط الشيطان علينا ومن إغواء نفسنا الأمارة نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على